وعليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد فبدأ بدء يعني فضيلة الشيخ أحمد جلال بيشكر الناس و- ويعني كلنا طبعا مع بعض يعني على ال- بفضل ومنة الله المشاركة الإيجابية الكبيرة في موضوع الحضانة وفي مشروع الحضانة يعني احنا كده بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى يعني يمكن عدينا تمن اول حضانه يعني بفضل ومنه الله ويعني شكر خاص لاخواتنا اللي بيطلعوا دهب بجد بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ابشروا يا اخواني يعني قال الله تعالى في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما شاء الله طيب الشيخ احمد جلال بيقول امبارح في حاجه دهب مرصعه بالماس بكام ده يا شعب طب فين طيب الحمد لله راحت بقى الحمد لله المهم يا اخواني فاحنا يعني ربنا يجزي كل خير والله يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى اعددت لعبادي الصالحين لعبادي الصالحين اللي بيعمل اعمال صالحة مش اللي بيتكلم كلام كويس مش اللي بيقول انا جوايا مشاعر كويسة اعددت يعني في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها الوقت دي هذا النعيم جهز فعلا وموجود فعلا وكفى بهذا شوقا اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت اجمل مشهد شفته في حياتك اجمل مناظر سياحية اطلعت عليها في حياتك ولا شيء في اللي ربنا بيتحدث عنه ولا اذن سمعت ده انت بقى مش حاجة شفتها ده انت حاجة سمعت عنها انت ممكن سمعت عن المريخ بس عمرك ما شفته ولا هتشوفه انت ممكن سمعت عن حاجات في السماوات ربنا تحدث عنها ولكن ما شفتهاش ولا هتشوفها الان ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ممكن انسان مدى التخيل بقى حاجه انت ممكن تتخيل ان في جبل من الارض للشمس انت ممكن تتخيل حاجة ما تجيش على فكر انسان اصلا النعيم اللي ربنا اعده للصالحين اللي بيعملوا الاعمال الصالحة فوق تخيل الانسان عارف يعني ايه نعيم فوق التخيل يعني الوقت نام كده واسرح ومهما تخيلت برضه مش هتوصل للنعيم اللي ربنا اعده لعباده الصالحين قضيه العمل يا اخواني في الله قضيه يعني كان في فكر زمان كده اسمه فكر الارجاء الارجاء يعني نفصل العمل عن الدين انا ممكن ابقى مسلم متدين مؤمن ملتزم كويس جدا ما بعملش حاجه ماليش دعوه بالعمل المهم ان انا قلبي كويس الفكر ده تغلغل جوانا حتى جوا كثير من الملتزمين والملتزمات انه فاصل الدين عن العمل الدين شغل يا اخوانا الدين شغل عشان كده في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اصح سبب نزول هذه الايه ان مجموعه من الصحابه كانوا قاعدين في المسجد النبوي فقاعدين يقولوا لو ان نعلم احب الاعمال الى الله لعملناه يا ريتنا نعرف اكتر حاجه ربنا بيحبها ايه واحنا نعملها فاذا بالله يامر جبريل ان ينزل من فوق سبع سماوات على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وينزل قران سيدنا محمد ينادي الصحابه دول انت متخيل النبي هيقول لهم ايه ما شاء الله ايه الهمه دي ايه الامان الطيبه دي ايه المشاعر العظيمه دي فاذا بقول الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون هو الدين هيتحول لكلام اه لو اعرف بس ربنا بيحب ايه كل ده صفر في الميزان صفر صفر في الميزان كل ده ملوش اي وزن عند ربنا سبحانه وتعالى الوزن بالعمل الوزن انت عملت ايه النهارده انت عبدت قد ايه النهارده انت خدمت دينك قد ايه النهارده انت عملت ايه من الاعمال الصالحه النهارده هو ده اللي له وزن عشان كده الايه اللي بتخلع القلب مع طلعات ونزلات الميزان يوم القيامه فمن يعمل مثقال ذره فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الميزان بيطلع وينزل في اخر سورة الزلزلة مع كل مثقال ذرة خير وشر بتتحط فيه ربنا قال من مش قضية واحد عظيم واحد بسيط يعمل مش من عمل يعمل يعني مستمر في العمل مثقال ذرة ميزان الذهب بالجرام ميزان البسكول بتاع العربيات النقل لو حطيت عليه 100 كيلو ما يتحركش لازم بالاطنان ميزان القيامة رغم انه يسع السماوات والارض الا ان بمثقال الذرة بينزل وبيطلع يرى يعني العمل الصالح والعمل السيء هيتجسدوا على الميزان يعني اللي شرب سجاير العلب كلها بالدخان كله بكل المعاصي دي تتجسد وتتحط في الميزان اللي بنى بيت من مال حرام البيت بالاساس بتاعه بالعواميد بتاعته يجي ويتحط في الميزان اللي عمل اي عمل اللي ودى اطعام لاسر فقيره الاطعام بالشنط بالاكياس بال بال بالاكل اللي كان فيها يجي يتحط في الميزان من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قضية العمل يا اخوانا قضية ان الدين مش كلام قضية ان الموضوع مش كلام احنا امبارح اول امبارح كنا بنتكلم ان اول مشهد في البعث لما الناس بتقوم من تحت التراب ان كل واحد عليه اثر طاعته او اثر معصيته المتبرجة عليها ثياب التبرج اللي مات والعياذ بالله يعني على الزنا بيبعث على ما مات عليه اللي مات بيلبي بيطلع من تحت التراب بيلبي اللي كان من اهل القرآن بيلاقي القرآن منتظر ويقول له انا صاحبك القرآن اللي كان متصدق يلاقي الصدقة سحابة بتظلله المتكبر يبقى اصغر من حجم الحشرة يداس بالاقدام كل واحد اثر العمل بتاعه مش اثر الكلام يا جماعة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى على فراش الاحتضار على فراش الموت يقظ ولكن على فراش الموت بيصور لينا او الاية بتصور لينا واحد بيموت لسه ما ماتش وهو في اللحظات الاخيرة ربنا بيقول حتى اذا جاء احدهم الموت هو لسه ما ماتش هو الموت جه جاء فجأة يعني هو ما كانش مستعد ليه وجاء احدهم يعني جاله لوحده يعني اللي هيموت هيموت لوحده مش هيموت مش هيبقى في حد بيشجعه فيها او حد معاه فيها كل واحد هيواجه هذا وحده حتى بيظل ناس كتير جدا غافلين حتى هذه اللحظة اذا جاء اذا لليقين يعني اللحظة دي جاية جاية يعني الموضوع ده جاي جاي بلا اي مراء حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل يمكن اشتغل بقى يا رب يمكن جوارحي دي تتحرك في عبادتك وفي طاعتك لعلي اعمل صالحا يعني كان عارف الصح من الغلط كان عارف الصالح من الطالح بس ما اعترفش غير في اللحظه دي لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا بعض المفسرين بيقول لك ان قبل ما بيتقال له كلا بيمر عمر قد عمره اللي قضاه في الدنيا وهو غير مستجيب لله لا يسمع الكلمه دي الا بعد ما يقعد يستغيث قد عمره كلا انها كلمه ده بتاع كلام ده كلمنجي ده كان مقضيها في الدنيا كلام وانا نفسي وانا عايز وانا اتمنى وانا ارغب ولكن الدين هو الترجمة للعمل انها كلمة هو قائلها هيفضل لحد يوم القيامة يقول الكلمة دي في قبره ويستغيث بيها ولا يرد عليه ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون من لحظة الاحتضار الانسان بيكتشف ان القضية قضية عمل مش قضية كلام قضية انت عملت ايه سيبك من قلبك بيتمنى خير قد ايه كل ده ملوش وزن ملوش وزن يعني ايه يعني على الميزان الوزن بالعمل بل ساعة العرض على الله كل واحد لسانه ده بيتقفل ليه ما عادش وقت كلام اللي بينطق الوقت الايدين والرجلين ليه الاعضاء اللي اتحركت اللي هينطق الوقت مش عضو الكلام اللي هينطق الوقت اعضاء التنفيذ والحركة السلطة التنفيذية في الجسد ايدين رجلين عينين اذن كل عضو يشهد بما عمل يبقى حتى في العرض على الله رسالة ان الموضوع ما كانش بالكلام ان الموضوع لما معاذ بن عفراء قعد يطلع صدقات صدقات كل ما يجيله حاجة يطلعها صدقة فمراته زعلت كلمت اخواتها فاخوالي ولاده كلموه قالوا له يعني انت يعني يعني مش مش كل حاجة تطلعها كده صدقة قال لهم ابت نفسي ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار قضية عمل قضية ان الدين الحقيقي ان الانسان ينفذ حتى يا اخوانا في في ايات الجنة والنار حتى عند الموت في القبر لما الواحد في القبر يلاقي واحد داخل عليه حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة يقول له من انت يقول له انا عملك انا الشغل اللي انت اشتغلته مش انا كلامك يا اخوانا احنا فينا ناس كتير قوي مخدوعه ان لان انا شايل هم في قلبي ان انا ابقى كويس يبقى انا كويس يا اخواني هو اللي بيحب الطب بقى دكتور هو اللي بيحب المحاماه بقى محامي هو اللي بيحب هو اللي بيحب الهندسه بقى مهندس يا اخوانا دي امان هو اللي بيحب الفلوس بقى غني يا اخوانا المشاعر هي قائد للعمل انما لو ما نتجش عنها عمل صف ما ادتش الحاجة اللي عايز يبقى مهندس هيدخل هندسة وهيتعلم هندسة وهيتبهدل وهيسهر وهيمتحن وهيتخرج وهياخد شهادات وهياخد سنين خبرة عشان يبقى اسمه مهندس في النهاية الانسان لازم يبذل في لازم يبذل عمليا عشان كده بيدخل عليه القبر يقول له من انت انا عملك انا العمل بتاع كل ملمح من ملامحي بعمل من الاعمال اللي انت عملتها في حياتك انا عملك كلمة انا عملك دي مش في القبر بس في الدنيا هتسمعها في كل كربة من الكربات هيعدي هتعدي على الانسان هتسمعها انا عملك يا اما عمل صالح يفرش بسببه يا اما عمل سيء والعياذ بالله قد يشتد الكرب بسببه حتى ايات الجنة يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى 90% من آيات الجنة لا تتحدث عن عموم نعيم أهل الجنة أكتر من 90% من آيات الجنة في القرآن ما بتتكلمش عن عموم النعيم اللي كل الناس هتتنعمه إزاي؟ 90% من آيات الجنة تتحدث عن نعيم السابقين يعني احنا بنسمع الآية كده إن المتقين في جنات وعيون أو الناس بقى ايه مبسوطة ده المتقين يا ابني ده المتقين دي في درجة المسلمين ثم المؤمنين ثم المحسنين ثم المتقين ده دي اللي فوق إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا واحنا مبسوطين ده الأبرار يا ابني اللي هو طهرت نفوسهم من كل شهوة أو شبهة وطهرت قلوبهم من اي شيء سوى الله الابرار عكس الفجار كمال الطهارة احنا بنتكلم في مين والسابقون السابقون اولئك المقربون ده قضية السابقين دول اهل الفردوس الاعلى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا افنان فيهما ده ربنا بيتكلم على اعلى مقام عشان كده بعدها ومن دونهما جنتان نعيم بقى عموم اهل الجنة بيذكر بعد كده واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ده الناس اللي بعد كده انما يا اخواني اكتر من 90% من النعيم اللي موصوف في الجنة ليس نعيم عموم اهل الجنة وانما نعيم السابقين يعني قضية ان الجنة درجات اه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سحابة في السماء وهو في عليه الصلاة والسلام في لما رأى السحابة في السماء فقال هو بيحسبها سحابة قالوا له هذا قصرك في الجنة سحابة معلقة قصور معلقة زي السحب كده تتحرك حاجة عجيبة جدا ده دي قصور الفردوس الأعلى مش قصور عموم أهل الجنة قصور الفردوس بشر خديجة بقصر من قصب لا وصب فيه ولا نصب قصر من الجواهر المرصعة ده دي قصور السابقين في الفردوس الأعلى يعني قضية قضية الجنة نفسها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق طب ربنا بيوصف باطن ال ال ال الحاجة اللي هتسند عليها ليه لانك اصلحت باطنك لله يبقى النعيم ده للي اصلح باطنه لله طب متكئين لانه تعب في الدنيا فيرتاح في الجنة يبقى النعيم ده للي تعب في الدنيا على فرش لانه ياما هجر الفرش عشان قيام الليل وعشان الدعوة الى الله يبقى النعيم ده للي هجر الفرش في سبيل الله بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان يعني يقول لك اللي هتزرعه هتجنيه ال ال الثمار الجنة جاية لحد عنده ليه لانه ياما سعى ليها يبقى النعيم ده للي كان بيسعى فيها للدنيا زي ايات النار كلها يا اخواني ايات مترتبة على العمل العمل لما ربنا يقول لك يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام طب ليه مش الايدين طب ليه اشمعنى الناصية هنا الفرنتا اللوب ده مركز اتخاذ القرار قرار المعصية والرجلين دي يقول لك حتى اسمها الساق التي تسوق الانسان الى الخير او الشر الرجل هي اللي نفذت والناصية هي اللي قررت الاثنين دول هم اللي اتعذبوا جزاء من جنس العمل ربنا يقول لك كلا انها لظى نزاعة للشوى يعني ايه الشوى كثير من الناس بيسمع كلمة الشوى يتقالوا يعني ان الناس هتتشوي يعني لا الشوى اللي هو جلد الجبهة ده اهو والايدين والرجلين طب اشمعنى يعني يعني ايه النار بتنزع الاعضاء دي دي كانت اعضاء السجود كانت اعضاء السجود اللي مرضاش يصلي ويسجد لله العظيم ينزع منه اعضاء السجود جزاء من جنس العمل لما ربنا يقول يوم تقلب وجوههم في النار يعني ايه تقلب وجوههم في النار والعياذ بالله لما بيتقلب الراجل اللي بيقلب اللحمة على الشواية بيقلبها عشان النار تتعرض لكل أجزائها فكل أجزائها تستوي كل جارحة عصت ربنا تتعرض للنار فتقلب الوجوه حتى تقلب الجوارح عشان كل جارحة عصت ربنا تنال نصيبها من العذاب لما ربنا يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ليه يا رب هو عصاك 40 سنة طب يتعذب 40 سنة لا ده كان لو فضل كمان ألف سنة هيفضل ألف سنة في المعصية ولو فضل لأنهم لم يكونوا يزيدوا إلا ضلالا ولم يكونوا يزيدوا إلا فجورا ولم يكونوا يزيدوا إلا إعراضا يبقى جزاء من جنس العمل كل حاجة يا اخوانا مبنية على العمل ان هذا كان لكم جزاء وكان كلامكم مشكورا كان سعيكم مشكورا ومن اراد الاخرة اه انا نفسي في الدار الاخرة والله ونفسي في الجنة يا ده الواحد الواحد بيعيط لما يفتكر الجنة ويفتكر النار كل ده لوحده مش كفاية امال ايه وسعى لها سعى نفذ عمليا وكمان سعيها يعني ايه سعيها اللي عايز يجيب شقة على المشاغر اللي عايز يجيب شقة في جوه البلد كل حاجة لها تمن يبقى اللي عايز الجنة ليها تمن سلعة الله الغالية لها تمن يبقى مش اي سعي ينفع للجنة وسعى لها سعيها جزاء بما كانوا يعملون مش بما كانوا يتكلمون يبقى عند الاحتضار انها كلمة ده كان كلمانجي ساعة دخول القبر انا عملك انا عملك هقفلك هو مش واقف لك في القبر بس واقف لك في الدنيا وفي الاخره كلها بس انت المره دي هتشوفه بقى عين عينك ساعه البعث كل واحد هيبعث على العمل اللي مات عليه سواء طاعه او معصيه ساعه العرض على الله اللي هينطق الجوارح اعضاء العمل وليست عضو الكلام ساعه الميزان مثقال ذره عمل هتطلعه وتنزله في حين ان اطنان وقناطير كلام هباء منثورا ولا ليها اي لازمة ولا ليها اي قيمة الجنة كل نعيم فيها جزاء من جنس العمل عشان كده يقول لك شرب الخمر ما فيش خمر في الجنة ازاي هو كده لو ما تبش الى الله يقول لك والحق بقى والعياذ بالله بقى شارب المخدرات وشارب ال... يقول لك يعني ممكن المعرض عن الله بمعصية معينة يحرم من النعيم المقابل لها في الجنة كل حاجة جزاء من جنس العمل النار مفيش ولا كلمة في آيات النار إلا جزاء من جنس العمل قضية العمل يا إخواني قضية خطيرة جدا لما تقولون ما لا تفعلون نزلت في صحابة كرام عظماء قاعدين في المسجد مش قاعدين في بيوتهم وبيقولوا يا سلام نفسنا بس ايه نعمل احسن حاجة ربنا بيحبها يعني كمان مش كانوا بيتكلموا في دنيا ولكن كل ده مش ده التدين مش ده الالتزام الالتزام هو العمل الالتزام هو كل واحد مننا عمل ايه قاعدة يعني خطيرة جدا يعني ممكن تعتبر قاعدة عمر بالنسبة لكل واحد مننا ولكل اخت من اخواتنا الدين ده يا اخواني عامل زي مسجد له خمسين باب عامل زي مسجد له خمسين باب مش المهم انت هتدخل من اي باب المهم انك تدخل احيانا في واحد هو مصمم انه يعمل حاجه معينه في الدين وممكن تكون مش ميسره ليه وممكن يكون الباب ده ربنا لم يفتح عليه فيه يفضل واقف قدام الباب المقفول قاعد يخبط راسه ومحبط وزعلان ومهموم في حين ان كل الابواب التانية ربنا فتحها له مش المهم مفيش طاعه احسن من طاعه على الوجه العام مفيش طاقة من طاقة العبادة مش اشرف من الدعوة والدعوة مش اشرف من الجهاد والجهاد مش اشرف يا اخوانا المهم ان احنا ندخل المهم انك تدخل ربنا هيفتح عليك بقى في العبادة ربنا هيصطفيك لقيام الليل ربنا هيستعملك في تربية اولادك بس تربية استمام جد ربنا هيستعملك في الدعوة هيستعملك في الجهاد مش القضية انت دخلت من اي باب القضية انك انت تدخل القضية انك تبقى جوه جوه حظيرة العبودية كل واحد مننا لازم يشوف هو بيعمل ايه سيبنا من نظرية الامان الطيبة والمشاعر الطاهرة والقلوب البيضة والامان الكويسة والنفوس المتعطشة والمصمصة الشفاف كل ما نسمع عن الصالحين والسلف اه والله يا سلام يا دي الناس اللي كويسة كل الكلام ده يا اخوانا كل الكلام ده قضى كل الكلام ده لو لم يتبع بعمل قضى ده اللي كان بيقول لك في المدرسة العيال اللي قاعدين يعيطوا ده كان في هنا طلبة زمان في المدرسة بيطلعوا الأوائل على الجمهورية والمدرسين يعيطوا ده كان في هنا مدرسين في المدرسة أشطر مدرسين في الدنيا كلها ومخلصين والمدير يعيط ده كانت المدرسة دي زمان وفي النهاية المدرسة كل اللي فيها ساقطين طب ايه القيمة مسلمين عاملين كده الوقت ده كان عندنا صحابة وكان عندنا سلف وما كانوش بيناموا وكانوا بيتصدقوا وبعدين والقصة النهاية ايه النهاية ان احنا كل ده مش هيخلينا ان احنا ننجح الا بالعمل ربنا يرزقنا العمل الصالح ويرزقنا ان نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى اللهم قوي في رضاك عزمنا اللهم قوي في رضاك عزمنا اللهم اقمنا على مرادك منا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعمل كل جارحة من جوارحنا في طاعتك اللهم املأ كل ساعة من اعمالنا بطاعتك اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك